رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن ولا زلنا مع أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التواصل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية وكنا الحقيقة في آه، يعني منطقة في غاية الأهمية وهي منطقة استبانة آه، المنهاج النبوي القويم في معالجة الأخطاء والتقويم وكنا اتكلمنا عن الأمر ده في بعض الحلقات وتناولناه وتناولنا بعض مواقف حصلت مع سيدنا أنس وحصلت مع سيدنا الحسن وبعض مواقف متعلقة مثلا بانكشاف العورات يعني بعض أنواع من الأخطاء احنا بنحاول نستعرض أنواع من الأخطاء وبنحاول نستبين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المعالجة القويمة لتلك الأخطاء وكيفية التقويم لها إن شاء الله بإذن الله في آخر الجزء ده هيبقى عندنا منظومة تشغيلية كده مهمة فيما يخص التعامل مع من ناحية التعليم والتقويم إن شاء الله لعلها تكون نافعة بإذن الله طيب النهاردة الحقيقة هنتكلم عن آم، حاجة مهمة خالص آم، يمكن آم، زي ما قلنا في بعض الحلقات هي في أوقات آم، بنتعامل معها بتهويل وتضخيم وأحيانا نتعامل معها بتهوين وتقزيم آم، المسألة دي هي مرتبطة بنمو الطفل يعني مرتبطة بنمو الطفل إلى حد كبير وفي أبواب للأسف الشديد إحنا مم، أحيانا مش هقول الحياء لأن الحياء لا يأتي إلا بخير يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير آه، وال- والحياء خلق محمود لكن ليه في في يعني لو فيه آه، هنقول إفراط كده شوية آم، أو تجاوز الحدود ممكن آه، نقع فيما يسمى بالخجل المذموم آه، اللي أحيانا بي- بيخلينا في نواحي مهمة من حياتنا أو حياة أطفالنا إحنا مم، يعني مش بنتعرض لها أو بنتناولها آه، رغم أنها مم، جوانب مهمة ومؤثرة في حياة الإنسان إلى حد كبير النبي صلى الله عليه وسلم في آه، وقت من الأوقات حب يكلم الصحابة في نوع من الحاجات دي اللي هو ربما يعني يستحيا منه أو ربما يكون في حاجز حشمة يخلينا مش قادرين نتكلم فيه فصدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده بقوله أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم أنا استوقفني جدا المطلع بتاع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه، استوقفني جدا إيه، ان ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم في منطقة فيها حساسية شوية متعلقة بقضاء الحاجة ومتعلقة ببعض الحاجات المتعلقة بعورة الإنسان وكده فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم بهذه المقدمة أم، ال- و- ودي برضه هنتعلم منها حاجات فقال أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم فبرضو المسائل دي احنا للأسف الشديد ما بين حد بيتكلم فيها ب- بإسفاف ويعني زي ما بيقولوا بالمصري آه، ب- ب- بوش مكشوف آه، وربما يعني م- يعني اقول ايه يتكلم ب- بكلام صريح جدا رغم انه قد يكفي التلميح يتكلم بكلام آه، ربما الكلام ده يكون آه، يعني يخدش حياء السامعين رغم ان هو ممكن يقوله بشكل آه، يعني لطيف آه، كطريقة القرآن آم، وما بين ناس تانيين لا بيحجموا تماما تماما عن الكلام في الأشياء دي وما يدخلوش فيها إطلاقا آه، ويترك الأمور وربما يقع الإنسان في مشاكل كبيرة يعني أمور مثلا متعلقة ب- بالنسبة للطفل وللطفلة لما يقارب البلوغ أمور متعلقة بطهارة الطفل وطهارة الطفلة آه، زي مثلا الاستحداد وزي الختان خصال الفطرة مثلا فربما يستحيا أن يتكلم فيها ويبقى هذا الطفل آه، يعني أو تلق- أو تبقى تلك الطفلة هو يعني في سنن الفطر اللي هي من الطهارة هو ما هو يعني ما ما ي- يعني ما يمارسها يمارس سنن الفطرة دي نفسها آه، فللأسف الشديد بي- يعني بيبقى في الصورة دي آه، وفي الصورة دي وطبعا بقى في debate أو في controversy يعني في في نزاع وصراع دايما حاضر ما بين هذا الفريق وما بين هذا الفريق آم، و- وللأسف الشديد وصل ل- لصورة إن مثلا دول يتكلموا كده إن لأ عايزين انفتاح وعايزين نتكلم وهنتكلم يعني ال- القضية اللي مش هتخفى على شريف علمكم وعلمكن اللي هي بتثار دايما قضية مثلا ما يسمى بالتربية الجنسية هل يدرس الأطفال التربية الجنسية ولا لا يدرس الأطفال هل الكلام ده آه، يفتح ولا لا يفتح آه، الناس اللي هم دول يقولوا لأ ده كمان لازم يتعلم إزاي يمارس الكلام ده يعني يعني للأسف الشديد ما عندهمش اي حاجز من من مش هقول حتى من من دين لا في اوقات حاجز من حياء او حاجز من ادب آه، حتى مش هقول بقى يعني ده ممكن ميبقاش حاضر وبين الفريق التاني اللي بيشوف لا ان الامور دي ما تفتحش اطلاقا خالص باي صوره من الصور ولا نيجي عند المنطقه دي ولا القصه دي خالص ودع الامور وهي تمشي في مسارها الطبيعي باوضاعها الطبيعيه وما تتدخلش فيها والقصه دي ونجد مشاكل طبعا في قضية تانية مل- متعلقة بالقضية دي ويمكن برضو هي موجودة في الواقع بتاعنا لأن احنا م- يعني ما ينفعش ان احنا ندفن راسنا في الرمل ونغض الطرف عن الواقع القائم قضية مثلا زي قضية التحرش التحرش بالأطفال آم، آم، الطفل ببراءته وأحيانا ب- بسذاجته ممكن ما ينتبهش لأن آه، قد يمارس م- يعني من للأسف من بعض غير الأسوياء آه، اللي احيانا يكونوا م- من الاقرباء يعني للاسف الشديد آه، قد يمارس آه، ال- التحرش ده لل- للطفل و- وبرضه ان احيانا ي- يت- يستحي الاب او تستحي الام او بمعنى ادق خلينا نقول يخجل الاب او تخجل الام او يخجل المعلم او المعلمه انه ينبه الطفل حتى ب- بشكل مش لازم يكون شكل صفيق او شكل آه، فيه عبارات خادشة للحياة لا ينبهه يقول له والله انتبه في في لمسة آه، يعني بيبقى مقصدها حسن آه، وفي لمسة مقصدها خبيث آه، في واحد لو مثلا قبلك في رأسك غير ما يقبلك مش عارف في مكان تاني آه، في واحد لو حط وضع يده على كتفك غير مثلا ما يضع يده في مكان آخر مش لازم يعني نقول كلام يعني او ن- نقول الفاظ تكون خادشه لحياء الطفل اللي قدامنا طيب آم، الحقيقه دايما الميزان هو الوحي الشريف القران والسنه احنا بنلاقي القران تعرض للمسائل دي يعني تعرض للكلام ده آه، ربنا قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به يعني القرآن استعمل عبارات في منتهى الرقي والسمو لكن ما, ما تركش الأمر ما قالش يعني ما قالش إن ده خلاص آه، قالهن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني القرآن ما ما سابش ال- المسائل دي و- وتركها تماما وقال لا ده يستحيا منها ولا ينبغي إنها إنها تطرح آه، لا هو تكلم عنها بعبارات راقية وبكلمات سامية آه، فعلا وصلت الفكرة وما خدشت الحياء والنبي صلى الله عليه وسلم كتير من الأمور آه، هو آه، كان يتكلم فيها وبعض حتى النساء لما لما يعني كنا الصحابيات يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله الله لا يستحيي من الحق الفكرة اللي هي مطروحة أو الكلمة اللي بتقال دايما فكرة لا حياء في العلم أو لا حياء في الدين لا طبعا في حياء في الدين وفي حياء في العلم بس لعل ال- الناس بتقصد بها إيه يعني م- م- الخجل أو الاستحياء الزائد ما يمنعش الإنسان إن هو يسأل آه، أو إن هو يستبين أمور دينه المهمة إنما مفيش حاجة اسمها لا حياء في العلم لا طبعا لازم يكون في حياء في العلم ومفيش حاجة اسمها لا حياء في الدين لا لازم يكون في حياء في الدين بس هي الفكرة لعل ده المراد ولحتى ولذلك حتى بعضهم كان يقول لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر يعني لعلهم يريدون ذلك يعني اللي هو النوع من الخجل اللي هو يمنع الإنسان عن إن هو ي- يتعرض لمسائل مهمة طيب معلش المقدمة دي في في غاية الأهمية لأن النقطة اللي هتكلم عنها النهاردة هي نقطة مرتبطة بالموضوع ده مرتبطة ب- يمكن حاجة أشرت ليها قبل كده وهي فكرة النمو أو التطور آه، آه، يعني أنا آسف في اللفظ المتعلق ب- بجنس الطفل أو جنس البنت اللي بيسمى التطور أو النمو آه، الجنسي مش هيخفى على شريف علمكم وعلمكم إن إحنا عندنا في مثلا نمو أو تطور بدني آم، يعني هو- هو ده- ده كله بي- بيسموه الديفلوبمنت يعني النضج أو التطور في الجروث اللي هو النمو ال- ال- المتعلق ب- بالجسد وفي ال development اللي هو التطور المتعلق بالوظائف كان حتى احنا في الطب او في طب الاطفال كان عندنا growth and development في بقى النمو ده ذاته في حاجه اسمها ال developmental او التطور ده حاجه اسمها ال developmental psychology وفي حاجه اسمها ال behavioral development اللي هو النمو او التطور بتاع النفسيه النفسي بتاع ال- ال- الشخص ده والانفعالي والعقلي حاجات كتيره بقى مش هتخفى على شرف علمكم اللي اقصده انا هنا مساله متى بالضبط قضيه الجنس الاخر بتشغل الطفل يعني امتى بتشغله المساله دي يعني امتى بقى عنده حاجات من النوع ده والحاجات دي لما بتيجي لازم هو يفهمها كويس ولازم تهذب ولازم تبقى في اطارها الصحيح ده برضو لابد ان احنا ن- ننتبه ليه لان زي ما قلت احيانا نهول واحيانا نهون في اوقات احنا محتاجين نتغاضى ونغض الطرف ما نقفش مع الموضوع وفي اوقات لا لازم نقف مع الموضوع ولازم نهذبه ولازم نخلي بالنا ولازم ما نسمحش بانه يتجاوز بيه الحدود فده ده مرتبط الى حد كبير بحاجات موجوده في الواقع هي لو استقرأت فيها الشريعه هتبان طبعا بس اقصد الواقع حتى او الناحيه العلميه بتشهد بكده فلو تذكروا احنا كنا قلنا مثلا ما يتعلق بالعورات او غيرها وقلنا مثلا قبل سبع سنوات او ربما ست سنوات كمان الطفل ما بيبقاش عنده آه، حاجة اسمها sex differentiation او discrimination ما يسمى بالتمايز الجنسي مفيش فرق بينه وبين عنده بين ذكر وانثى مم، ولد زي البنت و- و- وكذلك البنت ما بتبقاش حاسه يعني باي فرق بينها وبين الولد آه، لدرجه عادي ممكن يلبسوا لبس بعض وممكن يبقى مايل يلبس لبس يعني في الغالب المرحله دي مش بيعول عليها او احيانا بتبان امارات بعض ال- المشاكل لكن في الوضع الطبيعي م، هو مرحله ما الطفل لا يشغله هذه القضيه لا يشغله هذا الامر اصلا مساله الشهوه وحضور الشهوه دي ل- او الميل للجنس الاخر في الغالب ما تبقاش حاضره عنده ب- بشكل يعني اللي هو يقلق اصلا هي في غالبها بتبقى آه، زي ما بنقول دايما ان هي النوسنت يعني آه، او مش هنقول innocent، يعني حاجات ممكن نقول بشكل بسيط انها آم، العاب بريئه يعني بتبقى تصرفات بريئه آه، وزي ما قلنا قبل كده احيانا يمثل آه، حاجات وهو عريس وعروسه يعني هو مش في دماغه ال- الكلام ده طيب لازم يراعى طبعا اعتب- حاجات كتيره يراعى مثلا البيئه اللي متربي فيها الطفل في بيئات للاسف الشديد الطفل من الثالثه ولا من الرابعه بيتفرج على افلام مش كويسه ويشوف مشاهد مش كويسه وربما بيرى في الحقيقه حاجات مش كويسه لابد ده يراعى طبعا يعني لازم يتاخد في الحسبان ولازم يتاخد مش البيئه بس طبيعه الزمان يعني الزمان اللي احنا عايشين فيه النهارده اللي فيه انكشاف عورات كتير في اماكن كتيره حتى للاسف الشديد ان ال- البنت نفسها بيبقى عندها مفهوم الجمال انها تتعرى كل ما تتعرى اكتر زي العروسه باربي كل ما تبقى اجمل واشيك مفهوم ان دي عوره ودي مش عوره ويعني للاسف الشديد برضو لازم يراعي الزمان يعني الزمان ده مختلف اكيد عن الازمنه الماضيه حتى في مساله الحشمه او مساله ال- ال- ال- التعامل مع الجنس الاخر لازم ده يراعى طبعا ولا شك بس احنا بنقول على الوضع الطبيعي ماشي طيب احنا يمكن اتكلمنا عما يخص مساله الاطفال ده قبل كده اللي حابب اتكلم عنه النهارده بقى هي مساله طب هل ده يعني ده بقى الخطا اللي بنشوفه ممكن يبقى طفل مثلا وصل للعاشره وصل 11 سنه 12 سنه المرحله دي اللي هي بيسموها pre-pubertal او ما قبل البلوغ والبلوغ ما بعد البلوغ بيبدا يبقى فيه لون من الاهتمام بالجسد ده طبيعي عند الطفل والطفلة هو أصبح مرة واحدة نلاقيه بيخش ي- يسرح ويحط جل في شعره بقى شغ... يعني شغله شكله جدا ومش عارف يلبس يعمل ايه ويقف قدام المراية وقت طويل ويخش ياخد شاور وقت طويل آه، ويلبس لبس مثلا ضيق عشان يحاول يبين مش عارف ايه او يبين لون بشرته آه، وطبعا للاسف في البنات الامر ده بيبقى يعني في وضع اصعب يعني آه، وزي ما قلت للأسف يعني لو هي ما دربتش على الحجاب في مرحلة قبل دي آه، بيبقى صعب شوية عليها لأنها بدأت تتعلق آه، وخصوصا البنت أو من ينشأ في الحلية آه، هي هي بتحب الزينة هي مجبولة أصلا على حب الزينة طيب آم، بتبدأ البنت برضو بنفس الشكل بتبدأ ت- تهتم بشكلها بتبدأ أصلا هي بتظهر عليها أمارات الأنوثة زي ما الولد بيبدأ يظهر عليه أمارات الرجولة وفي الوقت ده هي فعلا بيبدأ آه، شكلها ياخد شكل الآنسة آه، ت- تكبر تقرب من سن آه، ال- الكبار آه، بتهتم طبعا بشكلها وبتهتم بكذا وكذا وكذا ودي اللحظات بقى اللي بيبدأ فيها إشكاليات التعامل مع الجنس الآخر التعامل مع الجنس الآخر هنا بقى إشكاليات الميل للجنس الآخر إلى حد كبير بتبقى الميول في الوقت ده ميول مم، أغلبها أتراكشن إعجاب آم، يعني حاجة جذب انتباه آه، فبيبقى في النظرات آه، في الكلام ربما ال- ال- الصحبة آه، ال- اللي هو يكون هي تكون ذات أخدان أو هو يكون ذو آه، آه، خدينات يعني أو يبقى يبقى ليه خليلة أو تبقى آه، ليها خليل آه، اللي بنشوفه ده ال boyfriend وال girlfriend والقصة دي الكلام ده الحقيقة بي- بيحضر في الفترة دي بشكل واضح و- ولازم نفهم ان فيه نوع من الاهتمامات والميول بيتم في الفترة دي ولذلك ما يجيش بقى عذرا آه، نجد آه، بعض الاباء والامهات الممارسات اللي بنشوفها ان هم يقول لك لا عادي ده انت ما تكبرش الموضوع الموضوع آه، عادي يعني ده تصرف بريء وايه يعني ان البنت تكون في مدرسة مختلطة فيها اولاد معاها او قاعدة جنب ولد كمان في ال desk والولد ايه المشكله يبقى في مدرسه مختلطه وقاعد ج- جنب بنت في ال desk آم، الكلام ده مش هقول عندنا يعني الكلام ده الغ- الغرب نفسه لما عمل دراسات حوالين استيعاب الطلاب اللي في هذا النوع من المدارس المختلطه آه، وجد اصلا ان يعني كميه نسبه الاستيعاب بتصل ل 50% من يعني اقل من المدارس غير المختلطه لدرجه ان واحد من الاطباء المشهورين ترك مسألة الطب تماما وتفرغ لقضية ان هو ي- يجوب كثير من ال- من البلدان الأوروبية والغربية علشان خاطر يتكلم على قضية خطورة هذا الاختلاط الحاصل في التعليم يعني ده ده هم بيتكلموا من زاوية ايه م- من زاوية معرفية من زاوية cognitive functions او وظائف معرفية من زاوية التركيز والتحصيل الدراسي بشكل واضح لدرجة ان في فترات ما استصدر قانون في الولايات المتحدة الامريكية القانون ده ان تلك المدارس المختلطة بالتدريج يتم آه، يعني فصل فيها الولادة عن البنات آه، وخصوصا في ال- في تلك المرحلة الحرجة انا عايز اقول ايه انا عايز اقول هنا لابد ينتبه بقى لابد ينتبه للولد والبنت احنا في ال- في الع- الوضع العادي بنتخيل انهم لا يزالوا اطفال لا مش لا يزالوا اطفال آه، لا التصرف ده مش مش مش بريء زي زمان آه، هو مثلا يتركوه مثلا على الانترنت ومتخيل ان ابنه مش هيشوف الا ايه هيقعد يتفرج على مثلا كرتون ويشوف سبونج بوب ويشوف ال- الب- البلاوي الزرقاء دي وخلاص آه، حاجات اطفال لا وهو مش منتبه ان الولد ممكن يشوف حاجات آه، يعني لا تليق متعلقة بالنقطة دي انه مثلا يقعد ي- ي- يتابع آه، افلام رومانسية فيها كشف عورات بشكل كبير ومش عارف فيها بقى الحب المحترق وفيها مش عارف ايه آه، مش واخدة بالها ان البنت آه، آه، بقت- الاول كانت بتقرأ عادي دلوقتي بتقرأ روايات من نوع معين والروايات دي بقت لا في حاجات آه، هي بت- بت- بتشدها او بتجذبها بشكل اكبر ما احناش منتبهين ان ان لا هم بدأ يبقى عندهم نوع من الاهتمامات بالامر ده في السن ده ولذلك بنتركهم لان الامور دي للاسف يعني احنا دايما كنا بنحب ن- نعرف ولادنا كده نقول لهم يعني هذه الميول او تلك الشهوات هي بالضبط زي حشرة صغيرة او زي شيء صغير يعني مش مش لازم يتوصف بانه بس شيء صغير لم- لو احنا آه، قعدنا ننميه ننميه ننميه ونحقق رغباته آه، هيكون وحش كاسر هذا الوحش الكاسر هو اللي هيستعبدنا وهيقودنا انما احنا طول ما احنا ما, بن ما بنغذيهوش ما بننميهوش احنا هو عندنا تحت السيطرة واحنا اللي قادرين نتحكم فيه مش هو اللي يتحكم فيه و- ولذلك هو ال ال ده ابتلاء اختبرنا به الميل ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل ده ده ده ابتلاء طبيعي اختبار طبيعي نختبرنا بيه لكن فكرة آه، ده امتى بالضبط مع مين بالضبط هو الدين جاء او الشريعة جات عشان تضبط آه، ميولنا دي وتضبط شهواتنا و- وتفهمنا لا آه، مش لازم في اوقات الشهوة تبقى اللي يجي في راسنا يعني يعني لا ممكن تبقى الكلام النظر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للزنا يعني نسأل الله العافية ع- آه، قال آه، ال- العين تزني وزناها النظر و- والأذن تزني و- و- وزناها السمع واليد تز- تزني وزناها اللمس والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني أنا ب- يعني مع- مع- عندنا ال- المفهوم بس هو إيه آه، في اللحظة الأخيرة أو في اللقطة الأخيرة دي لا طب ما هو يعني ال- ال- المقدمات دي نفسها ما هي مهمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لأن غض البصر لا شك يسهم في حفظ الفروج وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فلازم ده يبقى م- يتفهم ولازم نبقى مدركين هذه المسألة ومدركين هذه القضية الخطيرة في واقعنا آه، و- ومدركين ان احنا احيانا نترك ولادنا يشوفوا يتفرجوا آه، او ينظروا براحتهم آه، آه، واحيانا حتى يعني مثلا في آه، في وقت من الاوقات آه، الطفل الصغير ممكن يجذب انتباهه البنت الجميلة و وال- والبنت العكس آم، ممكن يجذب انتباهه بس هنا ده يعني هو انجذاب للجمال بس الشكل مفيش ما وراء ذلك يعني مفيش ما وراء ذلك في الغالب مثلا في سن اربع سنوات خمس سنوات ده ممكن تلاقي ابنك مثلا عجبته بنوته مثلا كده شكلها جميل شويه او ظريف شويه والعكس فبيبص لها او تبص له احنا في ال- في اللحظات دي هو في الغالب مش مش ذاك النوع اللي هيكون وهو عنده 10 سنين او عنده 11 سنه لانه في الغالب عجبه الشكل ده عجبه بس يعني عجبه البنوته دي ومش عايز اقول انه احيانا من الحاجات اللي احنا تفرحنا عذرا تفرحنا ازاي طبعا لو في تجاوز آه، يعني حدود ده طبعا م- م- ما يفرحناش بس اقصد ان احنا نطمئن للميول الطبيعيه الميل الطبيعي للولد او الميل الطبيعي للبنت بس اقصد في المرحله دي طالما الطفل هو مجرد عجبه شكل البنوته دي البنت عجبها شكل الولد ده يعني ده ده الطبيعي وبيبقى الجمال اكتر يعني الشكل انما بقى لما نخش بقى في سن العشر سنوات و11 سنه لا الموضوع ما بيبقاش كده الموضوع بيبقى ابعد من كده الموضوع ما ما بتبقاش ال- النظرات البريئة اللي احنا متصورينها او الحاجة اللي نغض الطرف عنها لا هو بيبدأ إيه، ادمان النظر ده بيطبع هذه الصورة في قلبه وتبدأ هذه الصورة تشغل عقله إيه، هي هي كده زي ما زي ما اخبر ابن القيم رضوان الله عليه إيه، انها نظرة وتلك النظرة إيه، هت- هتتسبب في خطرة خاطر يجي هتتسبب في فكرة فكر يجي هتتسبب في في في هم م، يعني يهم بشيء هتتسبب في عزم يعني هتتسبب بعد كده في فعل آه، وي- وكتير من العلماء اتكلموا في المسألة دي آه، ولذلك أمرنا بقطع دابر الأمر من البداية فاللي أقصده إن إحنا لازم ننتبه إن دي حالة ودي حالة ولازم ننتبه إن السن يختلف ولازم ما ما نتركش الأمور ما نتركش الطفل يشوف يشوف يشوف يشوف يشوف يشوف ونقول له لسه صغير لا هو مش لسه صغير خلاص في مرحلة م- لا أنت لازم تفهم زي ما هو لازم يدرب ما هو إحنا زي ما قلنا إن هو بيدرب على ال- الطاعات وبيدرب على ترك ال- المنكرات والمحرمات بيدرب على تعظيم الشعائر ويدرب على تعظيم الحرمات لازم يدرب على دي فمش بس هو بي- بيدرب على على ال- على الفعل يدرب برضه على الكف والترك انه يكف او التقوى التقوى يعني مش م- الشق في التقوى اللي هو الانتهاء عن المناكير لازم يدرب عليه وقلنا اصلا الطفل بحاجه كبيره الى التطهير لا سيما ان هو لسه مش داخل تحت قلم التكليف طالما ما بلغش بس هو بحاجه كبيره الى انه يتطهر ويتزكى من كثير من هذه الايه الاخلاق ويؤدب ويعلم غض البصر ويعلم ان هو لما يتعامل مع النساء يبقى في حدود وفي كذا يعلم هذه الاشياء ضروري الطفل يعلمها انما للاسف الشديد آم، ال- البنت مثلا يبقى عندها 12 سنه او 13 سنه وتبقى لابسه لبس لا يليق وتقعد تلعب وتضحك ومش عارف وتتضرب في مش عارف ابن عمها ولا ابن خالها ولا ابن خالتها و- ونتركهم في هذه الحالة وبعدين نيجي بقى لحظة في- مرة واحدة كده بص خلاص انت كبرتي لا ما بيكبروش يعني وخلاص للأسف الشديد بيعتادوا على هذا الأمر لكن يدرب الطفل أو تدرب الطفلة على هذه الأشياء م- م- م- في وقت مبكر عشان ما نقعش في المشكلة دي أصلا طيب آم، زي ما قلت في, في النظر في في, ال- في السمع ماشي ما هو النظر ده شهوة السمع شهوة الكلام شهوة كل الأشياء هذه آه، ال- الاختلاط الزائد كل آه، الاختلاط الزائد عذرا كل هذه الأشياء لابد أن هو آه، ناخد بالنا منها وننتبه لها قوي طالما تجاوزنا عشر سنوات مش عايز أقول أن في الزمن ده كان ممكن نقول تسع سنوات يعني لو طفل بيربى في بيئة طيبة وما بيتفرجش على تلفزيون وأفلام ومش عارف و- وأغاني وكليبات والكلام من ده كله لعل الحمد لله يكون فطرته لا تزال نقية إيه، لكن للاسف الشديد في الواقع اللي احنا فيه الاعلانات اللي بيشوفها في ال- في الشوارع واللي بيشوفها في التلفزيونات و- واللي بيشوفها على ال- على السمارت فونز والاجهزه الذكيه يعني خلت للاسف الشديد يعني في حاله يعني أ- انا انا اسف في اللفظ بس احنا م- احنا ده واقع في حاله من تهييج الش- الغرائز بشكل رهيب و- و- وحاله من من من س- سعار شهوات سعار شهوات يراد آم، و- والمسألة يا جماعة في منتهى الخطورة لأن يعني ع- يعني عجبني آه، تعبير إن إن جذوع ال- الشبهات آه، ب- يعني هي م- لا تنمو أو في أوقات كثيرة بتنمو على جذور الشهوات يعني لازم ننتبه للمسألة دي لأن المرحلة دي مش بس بيبدأ فيها الميول ناحية الجنس الآخر ومش عارف إيه والانشغال بالشهوات والإقبال على الملذات وبس لأ في حاجة خطيرة كمان لازم ننتبه لها انه بيبدأ في المرحلة دي بيبقى عرضة لل... لل- لل... للشبهات وبيبقى عنده قابلية للتفلت علشان خاطر يقدر يمارس الشهوات دي والملذات بدون ما حد يكدر عليه حاجة او حاجة في ضميره تكدر عليه حاجة ولذلك في بذور الحاد بتنمو في الوقت ده فلازم نفهم ان إيه، عصمتهم من الشهوات دي مش بس عشان الشهوات لا ده عشان كمان الشبهات اللي وراها لا- لأنها كده هت- هتدخل العبد في الغواية واتلو عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومش لا يخفى على شريف علمكم آه، يعني ما كان في أواخر آه، سورة الحشر هي بتبدأ آه، ولذلك كان- ولذلك كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر يعني بتبدأ معصية وللأسف الشديد تتطور إلى إلى إلحاد تتطور النهاردة كتير من ال يعني من الشباب والبنات اللي بيتكلموا في الإلحاد بيبقى في السن ده وبيبقى رغبته في الغالب التفلت هو عايز يتفلت م- من ال يتفلت من من القيود اللي في تصوره القيود الدينية في تصوره القيود المجتمعية آه، بيبقى متمر يعني مثلا آه، بيرق لهم قوي الليبرالية و- وال وبقول لك بريق الحرية هو مش هو مش فكرة يعني هو مش عايز يعني زي ما قال بعض ال- ال- الصالحين قبل كده مثلا الناس اللي بتتكلم في حرية المرأة هو مش عايز حرية المرأة يعني هو عايز حرية الوصول إلى المرأة و- و- وبرضه هي فكرة هي مش الولد مش عايز الحرية ولا البنت عايزة الحرية هو عايز التفلت يعني هو مش عايز آه، مش عايز أي حد مش عايز أي قواعد مش عايز أي أي ضوابط لا عايز بقى مش هنقول بقى حدود ضاغطة ولا حتى حدود ضابطة هو مش عايز ضوابط فلازم ننتبه للمسألة دي و- وهذه الشهوة أو هذا الميل بينمو في قلب ال- الولد وينمو في قلب البنت وخصوصا بقى روايات وحب وغرام وعشق وهيام وبالعكس بيصور له في أوقات إن هو مش طبيعي إنه مش كده يعني البنت يصور لها بما إنها ملهاش boyfriend ولا ليها ال crush بتاعها زي ما على حد التعبير اللي بيقولوه دلوقتي الولاد والبنات طالما مش عاملة كراش على ولد أو ملهاش الكراش بتاعها يبقى إذا هي مش مش طبيعية معقدة ومريضة والأفلام والمسلسلات تتكلم في كده والروايات تحكي كده و- والولد يصور على انه مش طبيعي وان هو سبحان الله يعني وكانها اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون بقى بيتعامل معاهم بكده وكان كل مشكله البنت انها عفيفه كل مشكله البنت انها مؤدبه انها حييه انها عندها الفطره حتى كمان مش هقول بقى يعني احنا كنا بنقول دايما في محورين في محور الاحترام ومحور الالتزام يعني للأسف الشديد قد نجد ناس ملتزمين ملتزمين بالنسك وبعض أمور الشريعة بس مش محترمين وقد نجد ناس محترمين بس مش ملتزمين بنسك من أمور الشريعة وإن كان احترامهم ده هو نوع من الالتزام فحتى إن غاب الالتزام عذرا يعني يعني أنا بقول واحدة تقول أصل أنا مش متدينة أولا تقول أنا مش متدين ولي أمر يقول أصل أنا مش متدين أم تقول أنا مش متدينة طب إن غاب ال ال ال الالتزام من ناحية يعني النسك وغيرها وبعض مظاهر التدين ما يغيبش الاحترام يعني ما يغيبش الاحترام ده ده لازم يكون حاضر فالشاهد اللي أقصده يعني إن القضية دي في منتهى الخطورة فهمها ضروري جدا جدا مش بس فهمها التعامل السليم معاها في غاية الأهمية أنا بقول دايما إحنا لازم القضية يبقى عندنا يعني ممكن نقول كده نظرة واقعية ليها نشوفها نشوف أهميتها في الواقع عاملة إزاي وأهميتها برضو في الشريعة عاملة إزاي لأن إهمال المسألة دي بيفضي بنا في النهاية لا لمسائل في منتهى الخطورة بيفضي بنا لا لحاجات ممكن تهدد أنا يعني لو كانت يعني سبحان الله لو إن النهاردة الولد ده ماشي في, في, في علاقة مع بنت البنت دي مثلا مصابة بالإيدز البنت ماشيه مع ولد مصاب بالايدز او عنده سيفلس مثلا يعني عنده امراض التناسليه دي والكلام ده احنا هنجد ان اولياء الامور يخافوا منهم يرعبوا منهم لو ان الولد ده مثلا في مدرسه المدرسه دي مختلطه والبنات اللي فيها كلهم والله ما هقول ايدز ولا مش ايدز البنات كل البنات اللي فيها مثلا عندهم مرض جلدي معدي عندهم مرض بينتقل يعني بالايه بال يعني بالنفس او كده مش ممكن هيسمحوا لاولادهم يعني حتى لو ولادهم بكوا وعملوا وودوا وتمردوا مش ممكن هيسمحوا لهم خالص ان هم يخلطوا وكذلك البنت مش هيسمح لها خالص انها تخالط الاولاد اصلا لو الاولاد دول مصابين بحاجه تضر بالابدان لكن من المحزن انها دي اشياء يعني تضر بالإيمان تضر بآخرتها يعني بل والله الذي لا إله إلا هو تضر بالوجدان تضر بالوجدان آه لأن سبحان الله الشريعة أنا كنت دايما أقول للشباب والفتيات يعني في السن ده أقول لهم ربنا بيحبنا وربنا لما وضع لنا الحدود دي وضعها لنا علشان ما, ما يسمحش لحد يجرحنا ولا يسمح لحد يؤذينا وجدانيا البنت النهاردة اللي اتعلقت بالولد ده الولد أصلا ده لسه مصروفه من أبوه ولسه قدامه سبعة تمن تسعة عشر سنين وفي الغالب بيتسلى بيها وكذلك البنت يعني لسه يقول له عنده 13 سنة بس احنا نتجوز بعض نتجوز مين يعني في الواقع اللي انا فيه ده للشباب بيتجوزوا على 30 وعلى 35 يتجوز مين أصلا ولا يتجوز على 25 على 25 أحسن التقديرات ولا أصل احنا هنتجوز بعض لا تلاعب يعني فلو احنا فعلا مش هقول خايفين على على على ايمانهم حتى خايفين على وجدانهم ما نسمح لهمش ان الكلام ده يحصل اصلا يعني لا نسمح بهذه الاشياء طيب في حاجه مهمه بس حابب انبه لها ويمكن من من كثره اللي الواحد شافه يعني من من قصص يعني يستشار فيها في المساله دي البنات بالذات والولاد بس البنات بالذات اللي هم في بيوت الملتزمين والملتزمات اللي بيوصفوا بالملتزمين والملتزمات الناس الصالحين والصالحات للأسف الشديد بنجد ان, إن الأب الملتزم أو المستقيم أو المتدين أو حتى المحترم وكذلك الأم ما بياخدش باله ان ابنه دخل في مرحلة لا المرحلة دي يعني هو يصدم بأنه يكتشف ان بنته ماشية مع ولد أو تصدم انها تكتشف ان, ابن إن ابنها ماشي مع بنات ده بال... الناس طلع فيهم فيما ما هو أبعد من ذلك طيب ليه الغفلة عنهم في السن ده يعني ليه الغفلة عنهم يعني مش لازم انا عشان خاطر يعني يكون ببسطه ان اديله نوع من الثقة الزائدة ايوه انا ربيه على مراقبة ربنا وكل ده وتمام وزي الفل بس لابد يكون في قدر ما هو التربية دي تعاهد فين التعاهد فين فين ال supervision الاشراف حتى فين المتابعة فين السؤال فين برضو ان انا اقطع يعني اقطع عليه اسباب الفساد ان انا ما اسمحلوش ما هو الموضوع مش بس احنا بنقول الاصل الاصل ان الانسان يكون عنده المناعه الداخليه عنده الحصانه الداخليه الرفض الداخلي للكلام ده وده طبعا نبهنا عليه كتير يعني سيدنا يوسف كان الواضح عنده المناعه الداخليه بس ده ما يمنعش برضو ان احنا تحصل المناعه الخارجيه يعني ولذلك حتى احنا امرنا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار تقيه ولذلك م- م- يعني م- في رأيي ان من اهم محاور رعايتنا ل... ل... للأمانة اللي ربنا عز وجل استرعانا إياها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الوقاية والحماية إن أنا, إن أنا أضع بينه وبين تلك ال- المخالفات والمنكرات والمعاصي حواجز ما ما ما ما مهدش الطريق ليه ولا اترك له الباب آه، مفتوح على مصراعيه ولا الحبل على الغارب لا ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج يعني لازم أكون آه، أنا كأني بقوم بدور واعظ الإيمان في قلبه إن أنا لازم أكون حاضر في حياته كده لا بلاش دي وبلاش دي وننتبه ونحذر ون و و ونعظ نعظ آه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يعني وهو يعظه نعظه يعني لازم ما يبقاش الموضوع مجرد افعل لا تفعل زي ما قلنا قبل كده مش امر بالمعروف هو تعريف بالمعروف او اخبار بالمعروف لا امر بالمعروف بطريقه تعين على الائتمار بالمعروف ونهي عن المنكر بطريقه تعين عن الانتهاء عن المنكر ان يخاطب فيها القلب ويخاطب فيها العقل آم، ده, ده ضروري جدا يعني لازم ينتبه للمساله دي وينتبه ان احنا ما نغفلش عنهم احنا ما بنبقاش متخيلين ده هم احنا لازلنا شايفين الولد ده اللي هو عمره 12 سنة دلوقتي بالبراءة بتاعة الطفل اللي هو كان عنده أربع سنين فعادي ممكن نتركه بقى مثلا على جهاز الكمبيوتر بتاعه يقفل عليه أوضته ويشغل الإنترنت ويعيش حياته آه، و- وأنا أنبه في هذا الزمان أنبه تنبيها خاصا جدا جدا على الإنترنت والسمارت فونز والحاجات دي لا النهاردة بقى بين الطفل وبين المنكر أو بين ال- الولد وبين المنكر أو البنت ضغطة زر يعني الزمن ده فعلا هو الزمن بتاع آه، ال ال ال ال يعني أو واضحة فيه الآية الكريمة ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني برضو نحكي لأولادنا القصة دي وسبب نزول الآية دي ونفهمهم ون ون وننبههم ان الله سبحانه وبحمده رقيب عليهم ونكلمهم عن سيدنا يوسف آه، و- وغيره طيب احنا كده حاولنا يعني نعمل تطواف كده على واقع الواقع بتاعنا فيما يتعلق بالمسألة دي وهي آه، مسألة الميل إلى ال- الجنس الآخر عند الأطفال احنا هنتعامل ازاي مع الخطأ ده النوع ده من الأخطاء آه، يعني آه، سواء تعليما أو تقويما آه، وإن شاء الله ال- المرة القادمة هنستعرض بعض المواقف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسألة دي ونشوف كيف تمكن من إدارة أمثال هذه المشاهد بحكمة ومعالجة هذه الأخطاء بصراحة برحمة وعظمة فإن شاء الله في ال- في الحلقة القادمة آه، نفصل الحديث عن ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرحمن يا